من سفر أشعياء النبي الإصحاح 30 سفر أشعياء الإصحاح 30 ويل للبنين المتمردين يقول الرب حتى إنهم يجرون رأيا وليس مني ويسكبون سكيبا وليس بروحي ليزيدوا خطيئة على خطيئة الذين يذهبون لينزلوا إلى مصر ولم يسألوا فمي ليلتجئوا إلى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر فيصير لكم حصن فرعون خجلا والاحتماء بظل مصر خزيا لأن رؤساءه صاروا في صوعا وبلغ رسله إلى حانيس قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم ليس للمعونة ولا للمنفعة بل للخجل وللخزي وحي من جهة بهائم الجنوب في أرض شدة وضيقة منها اللبوة والأسد الأفعى والثعبان السام الطيار يحملون على أكتاف الحمير ثروتهم وعلى أسنمة الجمال كنوزهم إلى شعب لا ينفع فإن مصر تعين باطل وعبثا لذلك دعوتها رهب الجلوس تعال الآن اكتب هذا عندهم على لوح وارسمه في سفر ليكون لزمن آتي للأبد إلى الدهور لأنه شعب متمرد أولاد كذبة أولاد لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب الذين يقولون للرائين لا تروا وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات كلمونا بالنعمات انظروا مخادعات حيدوا عن الطريق ميلوا عن السبيل اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل أنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم والإعوجاج واستندتم عليهما لذلك يكون لكم هذا الإثم كصدع منقد ناتئ في جدار مرتفع يأتي هده بغتة في لحظة ويكسر ككسر إناء الخزافين مسحوقا بلا شفقة حتى لا يوجد في مسحوقه شفقة لأخذ نار من الموقدة أو لغرف ماء من الجب لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم فلم تشاءوا وقلتم لا بل على خيل نهرب لذلك تهربون وعلى خيل سريع نركب لذلك يسرع طاردوكم يهرب ألف من زجرة واحد من زجرة خمسة تهربون حتى إنكم تبقون كسارية على رأس جبل وكراية على أكمة مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس نتابع مع بعضنا أحبائي تأملاتنا في سفر أشعية أول حاجة النهاردة ستة توت وحلو إن أول يوم في الخلوة يبقى إيه عيد نياحة أشعياء النبي يعني احنا بيبقى عندنا كده ثقة ان يوم عيد القديس بتبقى فيه ايه بتبقى فيه بركة خاصة فاحنا واثقين في نعمة ربنا انه ايه بصلاة اشعياء كده ربنا ايه فرح قلبكم حتى وان كانت الاية الاولى ويل للبنين الايه المتمردين انتوا مش بنين آه لو لو مش بنين لسه بعد اصحاحين ويل للبنات المتمردات ما تخافيش يعني لا مش متمردين ولا حاجة إيه انا هقول ملخص كده بسرعة لل... للجزء اللي فات عشان تقريبا في ناس يمكن ما كانتش حاضرة معانا في اسكندرية القسم الاول في سفر اشعية واخد من الاصحاح واحد لغاية الاصحاح 12 وفي القسم دوت اشعية بيكشف خطايا يهوذا وخطايا يهوذا كانت مركزة في خطيتين الخطية الأولانية هي الرياء وشكلية العبادة وبسبب الرياء دوت أشعية حذرهم من أن ربنا هيأدبهم على إيد ملك أشور دي كانت الخطية الأولى الخطية الثانية هي الاتكال على مساندة الأمم لما أشعية قال لهم ربنا هيأدبكم بأشور قالوا طب وإيه يعني إحنا نروح إيه نعمل تحالف مع الأمم اللي حوالينا والأمم دول يخلصونا من أشور فأشعياء قال لهم لا لو عايزين الخلاص من أشور الخلاص انك روحوا تتحالفوا مع الملك اللي هيقيمه ربنا اللي هو حزقية الملك وزي ما كنا شفنا ان ديت حزقية ده رمز لمين رمز للسيد المسيح الخلاص الحقيقي مش خلاص من أشور لكن خلاص من الشيطان عدو الخير بالإيمان والارتباط بالمسيح فكانت خطية يهوذا خطيتين الخطية الأولى الرياء الخطية الثانية الاتكال على ذراع البشر والاثنين مربوطين ببعض يا أحبائي الرياء يعني شكلية العبادة يعني إنسان يمارس العبادة لكن يمارسها بدون روح بدون قلب فبتكون النتيجة ان هو ما بيبقاش شاعر بمعونة الهية ما بيحسش بقرب ربنا الانسان اللي بيصلي مجرد تأدية واجب اللي بيحضر قداس مجرد اهو عادة ما بيحسش بحضور ربنا فبالتالي ما بياخدش قوة فاول ما تيجي الضيقة لان هو مش متمتع بقوة ربنا فطبيعي يروح يتكل على الايه على ذراع البشر قال عنهم بولس الرسول لهم صورة الايه التقوى صورة التقوى يعني يعني يصلي ويروح الكنيسة بس ايه في رياء في مظهرية مفيش عمق ما بينه وما بين ربنا فمش شاعر بمعونة ربنا فأول ما تيجي طيقة تقول لي طب ما الصلاة طب ما هو أصله بيصلي بس مش بيصلي ربنا هو بيصلي تأدية واجب فمش شاعر باقتدار الصلاة في فعلها قال عنهم بولس الرسول لهم صورة التقوى لكنهم ايه منكرون ايه قوتها بيقف يصلي بس ما بيعرفش قوة الصلاة لأنه في الحقيقة ما بيصليش هو واقف بس مجرد شكل ده كان الجزء الأول صح من واحد لغاية 12 طيب القسم الثاني كان واخد من الإصحاح 13 لغاية الإصحاح 23 القسم الثاني بدأ أشعيا يكشف فيه خطايا الأمم أو دينونة الأمم ذكر عشر أمم والأمم اللي ذكرها أشعيا كانت أمم ليها علاقة بشعب إسرائيل اتكلم عن بابل اتكلم عن مؤاب اتكلم عن دمشق اتكلم عن أرض كوش اتكلم عن مصر اتكلم عن أدوم اتكلم عن بلاد العرب اتكلم عن سور وقلنا كل الأمم دول دول كانوا إسرائيل بيفكروا إن هم يروحوا إيه يتحالفوا معاهم عشان ينجوهم من أشور ما إحنا ما بنعبدش ربنا بالحق فأشور هتيجي تأدبنا هم قالوا نروح نتكل على الأمم دي فبدأ أشعيا في القسم الثاني من الإصحاح 13 لغاية 23 يوريهم خطايا الأمم ودينونة ربنا للإيه للأمم دول اللي انتوا رايحين تتكلوا عليهم دول هينكسروا قدام أشور اللي انتوا فاكرين ان دول هيخلصوكم منها وكان في الوقت نفسه أشعية كان يكشف انه في وسط الأمم ديت وهو بيتكلم عن دينونتها في وسط الأمم دي في بقية مقدسة لربنا البقية ديت هت ايه هتآمن بالسيد المسيح يعني الخلاصة اللي طلع بيها أشعية من القسمين دول انه في القسم الأول بين فساد إسرائيل وفي القسم الثاني فساد الايه فساد الأمم اللي قاله بولس الرسول ليس بار ولا ايه ولا واحد لا اليهود عدلين ولا الايه ولا الامم عدلين طب ايه العلاج يا بولس يا اشعيا ايه العلاج قال في الصليب فجه الاصحاح 24 اتكلم عن وصف دقيق جدا ليوم الصليب لان الصليب هو الطريق الوحيد للايه للخلاص من الخطيه طيب ثمره الصليب ايه في اليوم الثالث من الصليب حصل ايه ايام ثمره الصليب فرح فعشان كده بعد الإصحاح 24 خد ثلاث إصحاحات 25 و26 و27 عبارة عن ثلاث تسبيحات ثمرة الإيه؟ ثمرة الصليب. ده كان القسم الإيه؟ القسم الثاني. القسم الثالث بقى اللي احنا فيه دلوقتي واخد من الإصحاح 28 لغاية الإصحاح كام؟ 35. الميزة اللي في سفر أشعياء أن كل إصحاح تقريبا مستقل عن الإصحاح اللي بعده فحتى اللي ما حضرش الإصحاحات اللي فاتت برضه مش هيحس أن الحكاية فيها إيه فيها لخبطة بعد ما أشعياء قال النبوات الأولى بتاعته ديت والتحذير الأول للشعب من أشور فضل أشعياء صابر لمدة عشرين سنة في العشرين سنة دول حال الشعب ما إيه ما تغيرش ما تابوش ما رجعوش لربنا ما انصلحش حالهم فبعد ما ربنا طول باله قال له خلاص بقى شيخ انا صبرت عليهم قد ايه عشرين سنة روح انذرهم انذار اخير وبعد الانذار الاخير ده هتيجي الايه العقاب اللي انا بقول عليه هتيجي أشور بقى تذلهم فعلا احنا لسه لغايه دلوقتي انا بقول لكم لو استمرتوا على الحال دوت أشور هتعمل وتسوي فيكم لو اتكلتوا على مصر أشور هتعمل في مصر لو اتكلتوا على بابل أنا هخرب بابل لو اتكلتم على سور هتشوفوا خراب سور كل ده لسه مفيش حاجة إيه حصلت وفضل ربنا صابر 20 سنة إنه يرجعوا إنه الحال ينصلح الحال فاضل زي إيه زي ما هو فجاء ربنا قال له برضه يا أشعيا روح قول لهم مرة إيه مرة تاني بس المرة دي بقى انذار أخير ست ويلات تحذرهم بيها وبعديها هيجي العقاب ايه مباشرة فالقسم الثالث من إصحاح 28 لغاية 35 عبارة عن إنذار أخير عبارة عن ست ويلات بعديها هيجي الخراب أول ويل أو أول إنذار الإصحاح 28 إنذار لأفرايم أفرايم ده اللي هو مملكة الشمال عشر أسباط ولأنه أفرايم كان أكبر سبط فيهم فالعشر أسباط اتسموا باسم مين سبط أفرايم الحتة اللذيذة اللي شفناها في الإصحاح 28 إن هو بينذر أفرايم في وسط الإنذار الشديد وسط الكلمات الشديدة والويل اللي بيديه لأفرايم ويل للفخر إكليل سكارى أفرايم إصحاح 28 في وسط الإنذار الشديد دوت ربنا إدى وعد لذيذ جدا على لسان إيه على لسان أشعيا الوعد دوت قال إيه ها أنا ذا أؤسس في صهيون حجرا حجر امتحان حجر زاوية كريما أساسا مؤسسا اتكلم على مين اتكلم على مسيح الإصحاح كله ويل الإصحاح كله كلام شديد لكن في النص كده الآية 16 يمكن على ما أذكر في النص كده بالجه النور البهي دوت الوعد اللي ربنا بيديه انه هيأسس في صهيون ايه حجر مين الحجر دوت مين الحجر دوت حجر زاوية وحجر الامتحان وأساس مؤسس ده الحجر اللي رزره البناؤون ده السيد المسيح وكنا قلنا يا أحبائي إن الحتة دي لذيذة قوي في ربنا شبهناها بالعسل بتاع شمشون شمشون في وسط الجثة بتاعة الأسد اللي ميتة في وسط النتن ده في وسط الموت طلع شمشون من وسط جثة الأسد دي الإيه؟ العسل أهو في وسط التأديب دوت في وسط الإنذار في وسط الويل الشديد ده في النص كده في وعد كان لذيذ من ربنا بمجيء مين؟ بمجيء المسيح نتوقع بقى في كل الإصحاحات اللي جاية في وسط الويل هيروح أشعيا مدي إيه؟ مدي نور كده باهي زي الفلاش قوي وبعد كده يرجع يكمل الإيه؟ يكمل الويل تاني ده كان في الإصحاح 28 طب الإصحاح 29 إنذار لأورشليم الإنذارات الأخيرة دي الويلات الأخيرة قال ويل لأريئيل أريئيل قرية نزل عليها داود قلنا أريئيل يعني إيه أري يعني أسد إيل يعني الله أريئيل أسد الله أو أري بمعنى الموقد وأريئيل موقد الله أو مذبح الله الاثنين مقصود بهم مين كنا قلنا أورشليم برضه وسط الويل في ايه في نور باهي في وعد ببركة من بركات العصر المسياني قال ايه قال في مدة يسيرة جدا يتحول لبنان بستانا يسمع الصم أقوال السفر وتنظر من القتام والظلمة عيون العمي يزداد البائسون فرحا بالرب ويهتف مساكين الناس بقدوس إسرائيل ليس الآن يخجل يعقوب ليس الآن يصفر وجهه أشعياء بيتكلم عن بركات الايه العصر المسياني لما يجي المسيا وسط الانذار ادى ايه ادى الوعد اللي يفرح دوت دي كانت اخر حتة احنا وصلنا لها في الاصحاح ايه 29 الاصحاح 30 يكمل الويلات ويل للبنين المتمردين يقول الرب ده الويل نمرة أربعة الويل بتاع أفرايم ده الويل الأول في الإصحاح 28 في الإصحاح 29 في الحقيقة كان فيه ويلين الويل الثاني كان لأريئيل وكان فيه ويل آخر في الإصحاح 29 ويل للحكماء عند إيه أنفسهم اللي بيتعمقوا في الأمر عشان يخفوا الأمر عن ربنا زي ما كنا قلنا آخر مرة يبقى الإصحاح 30 الويل نمرة كام الويل نمرة 4 ويل للبنين المتمردين يقول الرب من العدد واحد لغاية سبعة ربنا هيكشف تمردهم شوفوا التمرد بتوع البنين دول طبعا احنا بدينا بنقول ويل لكن نتوقع ان احنا في وسط الاصحاح هنلاقي ايه هنلاقي كده نور باهي القعدة دي بنعمة ربنا هتبقى عن الويل وان شاء ربنا وعيشنا القعدة الجاية ناخد الايه زي ما عملنا في الاصحاح 28 القسم الاول اتكلمنا عن ويل القسم الثاني اتكلمنا عن الحجر صح 29 القعدة الأولانية كنا اتكلمنا فيها عن الويل القعدة الثانية اتكلمنا عن بركات العهد المسياني صح 30 القعدة الأولانية نتكلم عن الويل وإن شاء ربنا القعدة الثانية نتكلم على الإيه البركات لو كان لسه فيكم نفس بعد الإيه بعد الويل اللي هتسمعوه أولا الويل هنا لمين الويل هنا للي بيلتمس معونة بشرية ويترك ربنا الويل هنا للي بيلتمس معونة بشرية وبيترك معونة ربنا طب بيقصد بيه مين في الحقيقة الكلام هنا ممكن ينطبق على أفرايم وممكن ينطبق على مين على أورشليم ممكن على أفرايم لأن أفرايم فعلا راحت تحالفت مع مصر قالت لك أشور جاية طيب أنا أروح أعمل إيه كانت أول قوة في العالم كانت أشور كانت القوة الثانية في الشرق في الوقت ده كانت مين بلدنا مصر المحبوبة كانت تاني قوة فأفرايم لقت أشور جاية تحاربها فراحت عاملة تحالف مع إيه مع مصر فجاء أشعيا هنا بيقول لهم ويل للبنين الإيه المتمردين يقول الرب اللي سابوا ربنا وراح يتكلوا على زراعة الإيه زراعة البشر وممكن أيضا الويل ده ينطبق على أورشليم ليه صح أورشليم ما كانتش تحالفت مع مصر في الوقت دوت لكن بدأت تحصل في وسط القيادات بتاعة أورشليم بعض الآراء تقول طب ما احنا نروح نتحالف مع مصر احنا ليه نستنى لما أشور تيجي تذلنا فكانت في شوية آراء كده في وسط الشعب ان هو ايه ان يروحوا يتكلوا على مصر فممكن يكون الكلام ايه ليهوذا طيب ده المعنى الحرفي ويل للبنين المتمردين يقول الرب طب المعنى الروحي المعنى الروحي يا احبائي الويل دوت ويل او تحذير لكل نفس تترك ذراع ربنا وتروح تتكل على ذراع الايه وتروح تتكل على ذراع البشر مشكلة الانسان يا احبائي وقت الضيقة الواحد يدور على اي مخرج يخرجه من الضيقة اللي هو فيها وقت الضيقة الواحد يعني كل اللي يهمني ان انا اطلع من ايه اطلع من الزنقة فمرات كتير الشيطان يعرض قدام الانسان ان هو ايه ان هو يتكل على دراع البشر فربنا بيحذر ويل للبنين الايه المتمردين يقول الرب الطبيعة البشرية كده يا احبائي اول ما الواحد يدخل في ضيقة اي سكة تطلعني من الضيقة دي انا ايه انا اجري فيها على رأي القديس اوسينوس قال كلمة لذيذة قوي قال لو كان انسان في ضيقة شديدة وتقول له افرح فلان الانسان العظيم هيتدخل لمعونتك يقول كده اوسينوس فالراجل يبتسم وتنفرج أساريره لو رحت إنسان في ضيقة تقول له تخافش ربنا يعينك تلاقيه يبتئس وإيه ويحت مش ده حالنا لو عندي مشكلة مثلا في الكلية يقول لك ما تخافيش العميد بتاع الكلية بنفسه هيتدخل عشان يرفع لك المادة اللي انت زعلانة منها دي تفرحي وتنبسطي ووشك يضحك لو نقول لك ما تخافيش ده ما عملت اللي عليك يبقى كله خير وتكن إرادة ربنا وأكيد ربنا ما يسمحش بالظلم أو مش هيسيب عصا الأشرار تستقر على نصيب الصديقين تروح مكشرة ومبوذة طيب ويل للبنين المتمردين يقول الرب ليه يا رب بيعملهم البنين المتمردين دول قال حتى إنهم يجرون رأيا وليس مني ده الأمر الأول الأمر الثاني يسكبون سكيبا وليس بروحي عشان كده يزيد خطيئة على خطيئة قلت لكم يا أحبائي أنه الرؤساء أو القيادات في يهوذا أول ما سمعت بأخبار عاشور قالت نروح نجري نتكل على مصر فربنا بيقول إيه يجرون رأيا إيه الرأي ده الاتكال على مين على مصر يجرون رأيا وليس مني مش أنا صاحب الرأي دوت يبقى خطيتهم إيه يا أحبائي إنه جالهم رأي أو جالهم فكر بس ما راحوش يستشيروا مين يستشيروا ربنا عشان كده قال في العدد الثاني لم يسألوا إيه فمي لم يسألوا فمي أنا عايز أقف عند الحتة ديت ممكن يا أحبائي الإنسان في ظرف معين أو في ضيقة معينة أو في مفرق طرق معينة يسمع صوت جواه ان انا اعمل كذا هل اي صوت اسمعه بداخلي يكون الصوت ده من ربنا لا قال يجرون رأيا وليس الرأي ده مش ايه مش مني ليه قال لم يسألوا فمي يبقى يا احبائي مش اي فكر يجي للواحد الواحد يجري وراه هنقول نعرف منين ما تساجيش على الرزق بس الاول نكشف الايه نكشف المشكلة الأول وبنعمة المسيح ربنا ينور لنا ونعرف العلاج القديس أبو مقار في مرة جاله فكر إن هو يدخل إيه فين يدخل البرية تدخل ليه البرية قال راح شوف لباس سواح الناس اللي بلا مسكن اللي بلا مأوى اللي بلا ملبس ناس عايشين كده إيه اللي قال عنهم بولس الرسول في العبرانيين لم يكن العالم مستحق ليهم قال راح أشوفهم طب إيه رأيكم ده رأي وحش رأي حلو رأي روحي راجل عايز يروح يشوف ناس قديسين واحد عايز يروح يخدم واحد عايز يروح يعمل عمل روحاني يعني حاجة كويسة طب أبو مقار لما جاله الفكر دوت قال ماشي ما ده فكر صالح لا لكن عمل ايه أبو مقار قال ظللت أقاتل هذا الفكر كام ثلاث سنين يا طول بالك يا أبو مقار عشان كده المسيح قال لنا تحتاجون للإيه للصبر مش أي رأي يا أحبائي يجي الفكر الواحد وراح يجري وراه عشان كده سفر الأمثال قال اللي من الله بإيه بيثبت لو الفكر من ربنا شوفي ثلاث سنين مش مش جالي فكر مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا يوم ولا شهر وجريت ورا لا فخطيتهم يجرون رأيا وليس مني الرأي اللي جالهم ده مش مش رأيي يعني. لو كانوا وقفوا استشاروني لم يسألوا فمي طب نسأل فم ربنا ازاي فين فين فم ربنا عشان اروح اسأله ويرد عليا بفمه فم الرب تكلم كلام ربنا فين كلام ربنا الانجيل كلام ربنا قال الكتاب من فم الكاهن تطلب لانه رسول رب الجنود يجرون رأيا وليس ايه مني فدول بقى اسمهم بنون ايه متمردون واحد يتصرف بمزاجه يبقى ده ابن ايه ابن متمرد واحد عارف ان دي وصية ربنا وبيكسرها يبقى ده ابن ايه ابن متمرد ادي الخطية الاولى بتاعته طب خطيتهم التانية ايه قال يسكبون سكيبا وليس بروحي يعني ايه يسكبون سكيبا وليس بروحي لو خدناها ان هي توضيح للجزء الاولاني يجرون رأيا وليس مني ربنا بيوضحها يسكبون سكيبا وليس بروحي يعني مش بمشورة الروح القدس الرأي دوت مش بمشورة الروح القدس لكن لو خدناها بمعنى ان دي خطية تانية عشان كده قال في نهاية الآية ليزيدوا خطيئة على خطيئة يبقى دي خطية نمرة اتنين طب يبقى ايه معناها يسكبون سكيبا وليس بروحي كانت من عادات الناس الوثنيين لما يجي يعملوا اتفاق مع بعض يجيبوا سكيب سواء كان مثلا زيت او خمرة ويروحوا ايه يكبوه يسكبوه علامة عهد ما بيني وما بينك يعني لو انت كسرت العهد يعني دمك حي ايه هيتصفى كده زي ما صفينا السكيب ده دي كانت عادات الوثنيين يبقى مش كفاية ان شعب ربنا ما سألش ربنا لكن كمان راحوا يتبعوا العادات الايه العادات الوثنية راحوا عملوا معاهدة مع الوثنيين عشان كده قال ايه ليزيدوا ايه خطيئة على خطيئة مش كفاية ان هم ما شاورونيش لا كمان رايحين يتمثلوا بالايه بالناس الوثنيين طيب ايه الرأي دوت الرأي ده في العدد اتنين قال الذين يذهبون لينزلوا الى ايه مصر اهو كشف بقى ايه الرأي اللي مش من ربنا دوت ايه السكيب اللي مش من روح ربنا الذين يذهبوا لينزلوا الى مصر ولم يسألوا فمي ليلتجوا الى حصن فرعون ويحتموا بظل مصر عشان كده ربنا سماهم بنون ايه متمردون طب سؤال ان يروح يعملوا تحالف مع مصر ضد دولة جاية تحاربها طب ليه ربنا اعتبر ده خطية عشان ايه ماشي ما عشان ما خدوش رأي ربنا طب ليه ربنا اعتبر ال ال الاتفاق مع مصر دوت خطية برافو دي عدم ايمان لان سبق اشعيا وقال لهم ايه قبل ما يحصل اي حاجة قال لأحاز اطلب لنفسك ايه قال له لا ما اطلبش ايه وما جربش ربنا قال له طيب ها سيد يعطيك ايه انت مش عايز تطلب ايه ربنا هديك ايه ها عذراء تحبل وتلد ابن لو بنت عذراء زي ما كنا اتكلمنا واتجوزت وخلفت قبل العذراء ديت ما هتخلف قبل ما الولد يعرف شماله من يمينه ولا يعرف ياكل العسل هيكون ايه تخلى الارض التي انت خاش من ملكيها يعني مديله هو وعد ايه وعد صريح لو بنت لسه مش متجوزة عبال ما تتجوز وتخلف تقعد لها سنة زمان كانوا بيتجوزوا بسرعة مش زي حالكم صعب الأيام دي تقعد لها سنة وتخلف لها في سنة والولد يتفطم بعد سنتين ثلاثة الحكاية بيقول له كلها ثلاث أربع سنين وإيه وأشور دي ربنا هيزحها من الدنيا دي خالص رغم كده راحوا يتكلوا على إيه يبقى ده عدم إيه يبقى ده عدم إيمان الحاجة التانية يا أحبائي إن راحوا يتكلوا على مصر ونسيوا ربنا زمان عامل إيه في مصر دي اللي أنتوا رايحين تتكلوا عليها عمل إيه ربنا في مصر فرعون مصر القوي ده شفتوا انتوا انتوا نسيتوا ازاي ربنا قلبه في البحر الاحمر هو والمركبات بتاعته بقى اللي ربنا كسرهم دول اللي ذلوكوا زمان وربنا انقذكم من ايديه رايحين تتكلوا عليهم يبقى دول هنا ايه خطيتين الخطيه الاولى ان هو عدم ايمان ثقه في كلمه ربنا الخطيه الثانيه ان هم نسلوا معاملات ربنا الايه القديمه يمكن يا احبائي العقل البشري يقول ان مفيش حاجه ان احنا نروح نتحالف مع مصر لكن بالنسبة لشعب ربنا لا الموضوع ده ما ينفعش لأن شعب ربنا المفروض إن هو متمتع بإيه؟ بحماية إيه؟ حماية إلهية. في أمور ممكن تناسب أهل العالم لكن ما تناسبش مين؟ ولاد ربنا. يعني أبونا يعقوب لما راح عند خاله لابان ولقى خاله مكار فيعقوب قال أنا كمان إيه؟ أمكر عليه بيمكر عملية أمكر عليه. نقول يا أبونا يعقوب كون إن لابان يمكر ده شيء إيه؟ عادي بتوع العالم يمكروا يخبصوا يلفوا ويدوروا ما ده شيء طبيعي لكن يعقوب الإنسان النوراني الإنسان الرحاني الإنسان اللي رأى السلم الإنسان اللي نظر نظر لربنا والإنسان اللي ربنا اداله وعد لما يروح يعمل نفس الطرق بتاعة أهل العالم بقت دي الإيه؟ دي الخطية فكون إن لبان يمكر ده شيء عادي كون إن العالم يسلك بطرق معينة أو يتصرف تصرفات معينة ده عادي ما هو العالم كده وضع في الشريف لكن ان ولاد ربنا يشابهوا العالم هو ده الايه هو ده اللي مش مفروض عشان كده قال لهم اشعياء ايه يذهبوا لايه لينزلوا الى مصر المروح لمصر ده حال ايه نزول يعني حال ايه حال سقوط حال انحدار ويل للبنين المتمردين يجرون رأيا ليس مني لم يسألوا فمي يسكبوا سكيبا وليس بروحي ليزيدوا خطيئة على خطيئة زي ما قلنا حتى لو كان جالهم الفكر كان المفروض انه قبل ما يجروا ورا الفكر ده يروحوا ايه يروح يستشير من فم الكاهن تطلب الشريعة عشان كده ربنا قال لهم في العدد ثلاثة ايه فيصير لكم حصن فرعون ايه خجلا والاحتماء بظل مصر ايه خزيا فرعون اللي انتوا رايحين تحتموا فيه ده مش هي ايه مش هيحميكم يصير لكم حصن فرعون ايه خجل لان الحصن الحقيقي في مين ربنا اسم الرب برج حصين عشان كده المرتل قال الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر صعب يا احبائي يصير لكم حصن فرعون خجلا والاحتماء بمصر خزيا كل واحد فينا كده هو قاعد يفتكر مرة دخلت في مشكلة ورحت اتكلت على حد واللي انا اتكلت ده عمل ده فيا ايه خزاني وكسفني وخلاني خجلت ربنا يقول لك اهو مش اللي انت مصر اللي انت رحت اتكلت عليها يصير لكم حصن فرعون خجلا اهو كسفك اي حاجة الانسان يتكل عليها احبائي غير ربنا هتخجلك وهتكسفك اي حاجة فعشان كده يا احبائي بقول الدرس اللي احنا نطلع بيه ان الواحد قبل ما يتصرف يسأل الاول ايه يسأل ربنا احنا مشكلتنا ان الواحد يتصرف وعايز ربنا يبارك له الايه التصرف اللي هو ايه اللي هو لا ده انا المفروض قبل ما اتحرك اشاور مين اشاور ربنا حصلت في حياة شعب اسرائيل كان في ملك اسمه يهوشافاط يهوشافاط ده ملك كويس بس يهوشافاط راح عمل تحالف مع اخاب ملك الشمال وده كان راجل شرير عشان يروحوا يحاربوا مع بعضيهم بعد ما عمل التحالف وبعد ما خد الجيش وراح لاخاب وهم طالعين في الحرب خلاص هو عمل كل حاجه فبيقول لأخاب ما فيش هنا نبي للرب فنسأله تسأل ايه يا عم يهوشافاط انت بعد ما بعد ما اتفقت ورتبت وجاي دلوقتي تسأل ربنا لا عايز تسأل ربنا تسأل ربنا من ايه من الاول احنا حبايب نعمل كده تبص تلاقي الواحد ياخد قرار ويبتدي يمشي في السكة ورتب حاله على الموضوع دوت ويجي بعد كده يفكر يسأل ايه يسأل ربنا او يكون الموضوع انا خدت فيه قرار ما بيني وبين نفسي وخلاص قلبي مال لاتجاه معين او فكر اقتنع برأي معين وبعد ما اقتنعت والفكرة خمرت في ذهني اقف اصلي يا رب لتكن ارادتك يا رب يقول ابونا انا بصلي بقول له لتكن مشيئتك مشيئتي ايه ما هو لو قال من هنا لبكره الحاجة دي غلط انا خلاص ايه رتبت مخي رتبت قلبي على الايه على الرأي دوت انا داخليا خدت قرار فالحكاية بقى التحصيل حاصل عشان كده بنشتكي مش سامع ارادة ربنا اللي عايز يعرف صوت ربنا يا حبايبي قبل ما يخطي قبل ما ياخد قرار قبل ما يحسم الموضوع داخل نفسه يروح الاول يحسمه مع مين ربنا لسه الموضوع ما ما مفتوح قدام ربنا لسه ما لا لا لا, لا انا اقتنعت بفكره معينه ولا قلبي ميال لاتجاه معين لسه الموضوع لسه فير لما اروح اعرضه قدام ربنا اه ان رؤسائه صاروا في ايه في صوعا وبلغ رسله إلى إيه حانيس ربنا واقف كده بص لقى الشعب بدأ إيه يفكروا بينهم وبين بعضيهم إيه رأيكم نروح نتكل على مصر وربنا يقول إيه يمكن يجوا يسألوني يمكن يرجعوا عن رأيهم لا ما حدش بيرجع عن رأيه بس راحوا جايبين ثلاث أربع خمس ست رسل من عندهم واتفقوا مع الرسل روح يا جماعة اتفقوا لنا مع مصر قولوا لها ايه رأيك يا مصر تحبي تعملي تحالف معانا ربنا يقول ايه يمكن ايه يمكن يوجوا محدش جاي الرسل ماشيين في السكة رايحين لمصر ربنا قال يمكن ايه يمكن يجي الرسل وصلوا لصوعا عاصمة مصر وحنيس مدينة من مدن مصر يعني الحكاية خلاص بقت ايه بقت في حكم التنفيذ فربنا بيبص كده في حسرة صار كده ربنا واقف كده وفوق وايه وقاعد يبص على الناس تحت قاعدين يهمهموا بياخدوا رأي يقول معلش يمكن يرجعوا لي خدوا قرار وهنبعت رسل قال معلش يمكن ايه قبل ما يبعتوا الرسل ينتبهوا الرسل ماشيين في السكة وربنا بيبص قال يمكن الرسل ينتبهوا ويرجعوا الرسل وصلوا لصوعا فربنا في مرارة بقى واقف يبص كده يقول لأن رؤساءه صاروا في ايه في صوعا وبلغ رسله الى ايه حانيس ربنا بيقولها بايه بحسرة بحزن ده خلاص اتخذوا القرار ونفذوا وهم وصلوا ايه وصلوا لمصر يا احبائي بداية الخطية تبقى فكر حلو اول ما يجي الفكر الواحد يرجع لايه يرجع ربنا كويس لكن الفكر ده مرات كتير يتحول لايه لفعل بقت الحكاية ايه اصعب يعني الخطية وهي في الفكر علاجها ايه سهل طب لما الفكر يتحول لفعل الحكاية ايه ازدادت صعوبة طب لما الواحد يتأصل في الفعل الحكاية بقت أكثر إيه أكثر صعوبة عشان كده القديس أغسطينوس قال المسيح أقام ثلاث أنواع من الموت المسيح أقام موت كثيرين لكن الكتاب اهتم أن يذكر نوعيات معينة أول نوعية ذكرها الكتاب ابنة يائس دي ميتة جوه الإيه البيت يعني لسه البنت لسه جسمها سخن الواحد أول ما يموت كده بإذن الله يعني تجس نفسك هتلاقي نفسك ايه اول ساعة او ساعتين لسه يعني الجسم ممكن ايه ياخد ويدي بعد ايه ساعتين تبص تلاقي الجسم بدأ يبرد فالميتة دي لسه ايه لسه سخنة في البيت فدي يطرح لها المسيح وقال لها ايه يا طبيبة امي راحت البنت قامت قال له اكلوها طيب جت مرة حالة تانية ايه ابن ارملتنا ايه ده مات وجسمه دلج وكفنوه ونصبوا الشادر واخدين الميت عند الايه عند عمود السواري واخدينه عشان يدفنوه فالمسيح قابلهم عند ايه آه ابواب القرية عند قرية نية الحكاية استلزمت ان المسيح يقف ويشاور للنعش ويلمس الشاب ويدفعه لايه لامه يعني الموضوع خد ايه شغل اكتر شويه عمنا العازر ده كان ايه مات ونتن واتدفن وبقاله ثلاث ايام والريحة طلعت وحاجة ايه غبرة عشان كده مرسى قالت لي يا سيد قد انت انت ضحرك حاجة ريت تتفرج الناس علينا ريحت وحش القديس اغسطينوس قال هم دول الثلاث مراحل بتاع الخطية ابنة ييروس ده الميت لسه في البيت يعني الخطية لسه فين في الفكر يجيني فكر كده شرير أول ما الواحد ينتبه يا رب أنا اغفر لي يا رب خطيتي كل فكر لا يرضي صراحك يا الله القدوس فالإيه فليبعد عنه سهل طيب الفكر دوت طلع وشالوه ماشي في الشارع يعني بدل الفكر يتحول لإيه الميت طلع بره البيت يعني بدأت الخطية تتحول من فكر لإيه لفعل ديت حالة إيه أصعب شوية يعني جالي فكر وبديت إيه أنفذ صعب شوية وبرضه المسيح ايه قومها عشان ما تبتئسيش يعني برضه يعني حالتك لسه في منها رجع طيب يا عمنا العذر ده بقى ايه مات ونتن وريحته طلعت وبقت الدنيا فضيحه خالص ده ما ينفعش ده ولا ينفع برضه المسيح ايه اقام عشان كده يا احبائي حلو انه اول ما يجي الفكر الواحد يقدم عنه توبه حتى لو الفكر تحول لفعل برضه نسرع نقدم عنه توبة قبل ما نكرر الفعل ويتحول الفعل العادة وقلع العادة ايه صعب لأن رؤسائه صاروا في سوعا وبلغ رسله إلى حانيس وكأن ربنا كده بيبص للرسل يهوذا مالكم على رأي ما إيليا ساب الخدمة بتاعته وراح هرب في في حريب فسمع صوت ربنا بيقول له ايه مالك ايه ها هنا يا إيليا ايه اللي جابك هنا إيليا ده مش مكانك لأن ربنا بيقول للرسل إيه مالكم ها هنا يا رسل إيه اللي جابكم في صوعا إيه اللي جابكم في حنيس طيب الثمرة إيه يا ربي قال في العدد الخامس قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم ليس للمعونة ولا للمنفعة بل للخجل والخزي قال لهم طيب مش انتوا مصر دي رايحين تتكلوا عليها مصر دي هتكسفكم خجل الجميع من شعب لا ينفعهم يعني مصر مش هتعينكم يعني مش بس هتخجلوا لكن كمان مش هتاخدوا ايه نفع من ورا الموضوع دوت خجل وخزي يا احبائي بقول لكم شيء صعب جدا انه الحاجة اللي الانسان يتكل عليها ها يوم ربنا ما يجي كده يفضحها له تبقى حاجة ايه حاجة تكسف حقيقي صدقوني يعني صاروا كده الواحد مثلا يجري ورا خطية وربنا يقول له يا ابني ارجع مش عايز يرجع يا ابني ارجع مش عايز يرجع تخيلوا بقى يوم الرب العظيم كده يجي ربنا كده يروح واقف الانسان ويكشف ادي الخطية اللي انت عشان خاطري ايه مش انت سبتني عشان خاطر الخطية ديت ايه رأيكم بقى يبقى المنظر الواحد في اليوم ده ايه خجل وايه وخزي خجل مكسوف ايه فعلا ده ده, ده ايه الخيبة بتاعت الواحد يبقى الواحد يسيب ربنا الحلو ويجري ورا الوحشة ديت قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم أي حد تجري وراه أحبائي أيا كان غير المسيح هتسمع الكلمة قد خجل الجميع من شعب لا ينفعهم ليس للمعونة مش محدش هيعين لأن الوحيد اللي بيعين هو مين هو ربنا ولا للمنفعة مش هنتفع شيء من ورا الموضوع دوت إلا خجل وإيه وخزي قال لهم طيب مش انتوا رحتوا لمصر طيب اسمعوا بقى ربنا هيقول ايه عن مصر وحي من جهة بهائم الايه الجنوب زعلانين ان احنا قلنا عليكم بنون متمردين طيب هو بيقول بهائم الايه ايه بهائم الجنوب دول اللي هم مين مين بهائم الجنوب آه حضاراتنا يعني تكسوش وحي من جهة بهائم الجنوب مصر لان مصر تعتبر في جنوب ايه جنوب اسرائيل قال لهم اللي انتوا رايحين تتكلوا عليهم دول زي الايه بهاي في ارض شدة وضيقة منها قال لهم ارض مصر دي اللي انتوا رايحين تتكلوا عليها دي ايه ممكن يقصد في ارض شدة وضيقة يقصد رحلة السفر اللي هم سافروا فيها من اسرائيل لمصر مشوا في شبه جزيرة سيناء ارض شدة وضيقة وفي السكة دي طلع عليهم اللبوة والأسد والأفعى وممكن يقصد نفس أرض مصر أرض شدة وأرض ضيقة لأنه نسيتوا زمان مصر دي عملت فيكم إيه مصر اللي انتوا رايحين تطلبوا معاناتها دي زمان عملت فيكوا ايه دي زلتكوا دي دي, دي بالكرباج استعبدتكوا 400 سنة قال لهم وحي من جهة بهائم الجنوب في أرض شدة وضيقة منها مصر دي فيها الايه اللبوة والأسد والأفعى والثعبان السام الطيار يحملون على أكتاف الحمير ثروتهم وعلى أسنمة الجمال كنوزهم إلى شعب لا ينفع مصر يا أحبائي رمز للعالم رمز للخطية رمز للشيطان رمز لأي حاجة الإنسان يتكل عليها غير ربنا فربنا بيقول مصر دي فيها إيه اللبوة والأسد والأفعى والثعبان السام الطيار دول إيه دول إشارة للشيطان صار واحد رايح للأسد عشان الأسد يحميه واحد رايح لتعبان عشان التعبان إيه يحميه قال له اللي أنت رايح تحميك ده هو اللي هي هو اللي هيفترسك هذه الخطية يا أحبائي اللي إحنا بنظن إنها ممكن تكون حصن للواحد ادخل في مشكلة اقول طب اكذب عشان اطلع من المشكلة طب اغلط كذا عشان احل الموضوع قال له انت رايح تحتمي في ايه رايح تحتمي في اسد ما هو الشيطان عدوكم يقول كايه كاسد زي رايح تحتمي في افعى عشان كده قال لهم مصر دي بتضحك عليكم يحملون على اكتاف الحمير ثروتهم وعلى اسنمة الجمال كنوزهم الى شعب لا ينفع عشان مصر تقبل التحالف معاهم راحوا باعتين الرسل دول وحطوا على الحمير والجمال الايه الفلوس وذهب وفضة وثروة ليه علشان يغروا مصر انها تدخل في ايه في التحالف قال لهم مصر هتاخد الثروة بتاعتكم وفي الاخر مش هت ايه مش هتنفعكم في حاجة مش ده احبائي اللي حصل مع الانسان اللي كان نازل من اورشليم لاريحة نازل معاه كنوز في السكة راحوا اللصوص ايه سرقوه مش ده اللي حصل مع الابن الضال طالع من بيت أبوه في عز ومعاه فلوس يعني دي النفس دي اللي عايشة مع ربنا متمتعة بمحبة متمتعة بسلام متمتعة بطهارة طيب هي فاكرة المحبة والسلام والطهارة والفرح دي حاجة منها فراحت سايبة ايه ربنا ونازلة للقرى البعيدة في السكة الصحابة عملوا فيه ايه خدوا الايه الثروة بتاعته يحملون على اكتاف الحمير ثروتهم وعلى أسنمة الجمال كنوزهم فالظاهر يا أحبائي أن مصر هتحمي لكن في الحقيقة مصر بت إيه؟ بتستنفذ طاقة الإنسان ادي احبائي الحاجة اللي احنا نتكل عليها غير ربنا بتستنفذ طاقة الواحد فكر الواحد محبة الواحد مشاعر الواحد وفي الاخر ما فيش منها ايه ما فيش منها نفع بل هي للخزي وللخجل عشان كده قال لهم في العدد السابع فإن مصر تعين باطلا وعبثا ما بتعينش مصر حد لذلك دعوتها رهب الجلوس رهب ده اسم مصر رهب الجلوس لأنها إيه وقت المصيبة بتاعتكم قاعدة في مصر إيه مكتفة إيديها وبت إيه وبتتفرج عليكم ادي مصر اللي انتوا ايه اللي انتوا اتكلت عليها وقت الضيقة هتعمل ايه مصر هتسيبكم هتعمل لكم ايه المسيح اللي انا تركته دوت ورحت بعيد في العالم في خطايا وقت الضيقة اللي انا بلتجي لهم دول حقيقة هيسيبوني يقعدوا يتفرجوا عليا فربنا بيقول لهم فإن مصر تعين باطلا وعبثا شيلوا مصر وكل واحد بقى فينا عنده ايه عنده مصر بتاعته كل واحد يفتش جوه نفسه كده مصر اللي انا متكل عليها ديت ربنا بيقول لي فإن مصر تعين باطلا وعبثا هتاخد الثروة بتاعتكم وفي الآخر مش هتنفعكم في شيء لذلك دعوتها رهب الجلوس هتقعد تتفرج عليكم وانتوا الشيطان بي ايه بيفترسكم طيب يا ربي ده تمرد الشعب او دي خطيتهم طيب ربنا هيسيبهم قال من العدد 8 لغاية العدد 17 تأدبهم تأدبهم ربنا برضه مش صعبان عليه انه ايه ان يسيبهم يوصلوا للحال دوت فهيبتدي يأدبهم فقال لأشعية تعالى الآن اكتب هذا عندهم على لوح روح يا أشعية قول لهم الكلام دوت عشان ما بقاش ليهم عذر هو أشعية بيقول النهاردة مصر اللي بنتكل عليها هو أشعية بيقول لنا مش هتنفعكم هتستنفذ ثروتكم وقت الضياع هتقعد تتفرج عليكم وهتصيب مصر ليكم للخزي وللعار قول لهم الكلام ده يا أشعية وعلشان تأكد الكلام مش بس تقوله كمان ايه اكتبه تعالى الآن اكتب هذا عندهم على لوح عشان باش حد له ايه له حج انا ما سمعتش انا ما عرفتش لا ادينا قلناها وهنكتب لكم الوعظة دي عشان تبقى الحكاية ايه تعالى الآن اكتب هذا عنده عندهم على لوح وارسمه في سفر اكتبه لهم ليكون لزمن آتي للأبد إلى الدهور ده يا أشعية مبدأ للأبد لكل الدهور مش بس لما جت أشور راح يتحالفوا معاه قال لا ده تكفلون ده طول عمرهم أي ضيقة أي مشكلة أي تجربة أي ذراع نتكل عليه غير ذراع مصر هيكون لينا بلا إيه بلا نفع قال اكتب لهم الكلام ده طب ليه ربنا قال اكتبه لهم على حجر ليه ما قالهمش اكتب لهم على لوحة لأنه قلوب الشعب إيه قلوب حجرية عشان كده ربنا لما ادى الوصايا القديم اداها على ألواح إيه ألواح حجر قال لي شوف مش انا بقول كده يا شيخ وانا عارف برضه مش هي ايه مش انتوا يعني لا سمح الله بس بتكلم على شعب اسرائيل قال لهم فديك بتقول لهم برضه مش هيسمعوا الكلام لان انا عارف قلبهم قلب ايه قلب حجر ليه يا رب بتقول عليهم كده قال لانه شعب متمرد يا ما قلت لهم ويا ما كلمتهم اولاد كذبه اولاد لم يشاءوا ان يسمعوا شريعه الرب لم يشاءوا مش عايزين يسمعوا طب يا ريت يا رب بس مش عايزين يسمعوا لا بصوا كمان ايه يقول في العدد العاشر الذين يقولون للرائين لا تروا الرائي ده اللي هو مين النبي يعني كان هم مش عايزين ايه يسمعوا كلمة ربنا لا كمان رحيل النبي يقول له ايه مش ما تقول لناش رؤى ولا نبوات وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات المستقيمات اللي هي كلام مين كلام ربنا الانسان اللي سالك في الاعوجاج يا احبابي مش عايز يسمع الكلام الايه المستقيم ليه لو هو سالك بالأوجاج يسمع كلام الله المستقيم الكلام ده حي هيوبخه هو مش عايز كده فراحوا قالوا الذين يقولون للرائين لا تروا لا توعظون ولا تكلمون ولا تقولوا لنا حاجة وللناظرين لا تنظروا لنا مستقيمات بلاش تكلمون ولا تكلمون كلام الويلات دوت ما تسيبوا الاصحاحات ديت عدوها بسرعة وندخل ايه في الاصحاحات التانية ايه كلمونا بالناعمات انظروا ايه مخادعات يا جماعة بلاش تقولوا لنا الكلام الشديد دوت كلمونا الكلام الايه كلام الناعم كلمونا بالناعمات انظروا مخادعات يعني يا رب اخدعونا قولوا لنا رؤى كاذبه زي بعض بس ايه بس بلاش الكلام بالمستقيمات شوف يا احبائي الانسان لما يرفض سماع كلمه ربنا ليه الكلمه بتوبخه فمش عايز يسمع قال عنهم بولس الرسول يا احبائي ناس مستحكه مسامعهم عارفين يعني ايه مستحكم مسامعهم عارفين لما الواحد يبقى فيه مثلا حاجة بتاكله كده في جسمه فيبقى عايز يهرش فيها فدول ناس عندهم زي دمامل في, في, في ودانهم فكل ما تحكوا في الحاجة ديت لما تبقى في حاجة بتاكل الواحد في يقعد عايز يحك فيها قالوا ما تدور ودانهم وحش فالكلام الوحش ايه بي- بيقعد يحط في في ودانهم فهم يحبوا ايه يحبوا كده لكن لما تكلمهم بالمستقيمات كلام التوبيخ كلام التأنيب هم مش عايزين كده عشان كده معلمنا بولس الرسول قال لتيموساوس قال له تيموساوس ايه شغلتك تفسر كلمة الحق بالايه بالاستقامة هم مش عايزين الاستقامة لا تنظروا لنا مستقيمات كلمونا بالايه بالناعمات عايزين حاجة تخدر ايه تخدر ضميرهم ايه تاني قالوا في العدد 11 حيدوا عن الطريق ميلوا عن السبيل اعزلوا من امامنا قدوس اسرائيل يا بص فعلا ده بنو متمردون بجد يبقى في الاول مش عايزين يسمعوا نمرة اتنين بدوا يسلكوا في طرق ايه معوجة وملتوية وكلام ربنا كلام مستقيم بيوجه فبيهربوا منه لكن وصل الامر ايه انه مش بس بيحيدوا عن الطريق وبيميلوا عن السبيل لكن بيقولوا لهم اعزلوا من امامنا ايه قدوس اسرائيل ما يعني بصراحة كده ايه يعني ما تكلمناش عن ربنا اعزلوا من امامنا قدوس ايه قدوس اسرائيل فعلا يا احبائي اللي بيسلك في الظلمة يبغض الايه يبغض النور شوف يا احبائي خطورة الواحد لما يجيله فكر والفكر دوت يبتدي يسلك فيه بدون ما يرجع لربنا يبقى الواحد بعد كده هربان من سماع حتى اسمع كلمة ربنا ما كلمة ربنا هتوبخني كلمة ربنا هتعنفني وانا مش عايز ارجع عن السكة دي يصل الحال انه مش بس مش عايز يسمع الكلام بتاع ربنا لكن اعزلوا من امامنا قدوس ايه اسرائيل يا زبون احنا كده عايزين نعيش في الضلمة واحنا فرحانين بالضلمة يا بصوا بصوا الخطورة يا احبائي بصوا خطورة الخطية توصل الحل ايه اللي تمردوا على كلمة ربنا وصل بيهم الحال اعزلوا من امامنا ايه قدوس اسرائيل مش طايقين يوجدوا في حضرة ربنا لذلك هكذا يقول قدوس إسرائيل اللي انتوا بقى بتهربوا منه لأنكم رفضتم هذا القول وتوكلتم على الظلم والإعوجاج واستندتم عليهما بص يا أحبائي خطايا الناس دول نقولهم تاني نمرة واحد رفضوا كلمة ربنا لم يشاءوا أن يسمعوا شريعة الرب بص التسلسل في الخطية نمرة اتنين رفضوا الطريق المستقيم حيدوا عن الطريق ميلوا عن السبيل نمرة ثلاثة أصعب حاجة وصل أمر الرفض ربنا نفسه اعزلوا من أمامنا قدوس إسرائيل طيب إيه قضاء قدوس إسرائيل عليهم لذلك يكون لكم هذا الاسم كصدع منقد ناتئ في جدار مرتفع يأتي هده بغتة في لحظة قال لهم الخطية بتاعتكم ده إيه شبهها زي ما يكون في حيطة كده والحيطة دي فيها إيه شرخ أو فيها ناتئ يعني حتة بارزة كده يعني في أي لحظة الحيطة دي حت إيه هتتهد ويكون سقوط ذلك البيت ايه يا يا احبائي لو غمضنا عينينا ونفتكر فعلا فعلا كلام ربنا بالظبط اللي يرفض وصية ربنا في الاول في الاخر وصل بيه الامر ان هو يعني اعزلوا قدوس اسرائيل من امامنا عايز يسلك في الظلمة مش عايز حد يراجعه مش عايز حد يوبخه كلمونا بالنعمات لا تنظروا مستقيمات اعزلوا من امامنا قدوس اسرائيل فربنا قال لهم طيب الخطيه دي في الاخر عامله زي ايه زي شرخ في الحيطه مسير الحيطه دي في لحظه فجاه هت ايه هتتهد لذلك يكون لكم هذا الاسم كصدع منقض ناتئ في جدار مرتفع يأتي هد بغتة في ايه في لحظة يعني عايز اقول لهم ان خطيتكم دي هي هتكون سبب في انهيار الايه المملكة كلها لو رحتوا لمصر كل المملكة بتاعتكم دي هت ايه هتتهد بص يا احبائي بيشبه خطيتهم في العدد 14 يقول ايه ويكسر ككسر إناء الخزافين مسحوقا بلا شفقة بصوا تأديب ربنا ليهم عارفين لما الواحد يجيب إناء خزف ويمسكه كده يروح رزعه في الأرض يتفتت إيه 100 حتة قال له ما هو ده اللي أنا هعمله فيكم ما هو رفضوا ربنا بيقولوا اعزلوا قدوس إسرائيل من أمامنا قال لهم طيب يكون ككسر إناء الخزافين زي إناء خزف كده تمسكه تكسره مسحوقا بلا شفقة همسك الإناء الخزف ده اخبطه في الأرض دشدشه حتى لا يوجد في مسحوقه شفقة مش مش هنلاقي حتة ايه حتة خزفة كده صغيرة تصلح لأخذ نار من الموقدة أو لغرف ماء من الجب عارفين لما الواحد يجيب قله ويكسرها ممكن تاخدي حتة شقفة كده من القلة حتة خزفة وتروحي تجيبي بيها حتة فحمة من النار تروحي تعبي بيها شوية مية قال لهم أنا هدشدشها لدرجة إن مش هتتبقى حتة خزفة تصلح إن إحنا نجيب بيها نار من الموقدة ولا نجيب بيها شوية مية منين من الكوب يعني الإناء هيتدشدش إيه تمام لا يصلح ولا لإيه قال السيد المسيح لمزبلة آدي الملح يا حبايبي آدي الملح اللي المفروض إن هو يملح الأرض لما فسد ربنا قال لهم خلاص مش هتنفعه في حاجة ثمرة الخطية يا أحبائي هي كده يكسر ككسر إناء الخزفين مصحوفا بلا شفقة حتى لا يوجد في مصحوفه شقفة لأخذ نار من الموقدة أو لغرف ماء من الجب الخطية أحبائي لما تدمر تدمر كل الإيه كل الكيان كل الكيان ما يبقاش فيه بني آدم حاجة عدل لما الخطية تدخل تدمر كل الإنسان لا يصلح بعد لشيء ثمرة الخطية لا يوجد شقفة لأخذ نار من الموقدة يعني تبتدي نار الروح القدس جوه الإنسان تبتدي إيه تتطفئ خلاص حتى الروح جوه بقى إيه بقى حزين أيضا لا يوجد شقفة لغرف ماء من الجب مش بس روح ربنا حزين حتى مثل هذا الإنسان لما يقعد مع ماء الحياة كلمة الإنجيل مش لاقي نقطة مية ياخدها منين من الإنجيل يقعد يقعد كلام يزهق ليه الإناء إيه الإناء فسد فمش صالح لكن في واحد تاني يقعد مع الإنجيل يقعد يغرف كده من الإنجيل فرحان بالإنجيل واحد يقعد مع الإنجيل يلاقي جوه نار الموقدة نار الروح القدس إيه متلهلبة جواه الخطية يا أحبائي تدمر كل كيان الإنسان لأنه هكذا قال السيد رب قدوس إسرائيل طب يا رب في في سكة قال لهم في طريق هكذا قال السيد قدوس إسرائيل بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم فلم إيه لم تشاء بعد الحال اللي وصل دوت إناء الخزف ده اللي اتدشدش في الأرض ممكن حال الإناء ده يتصلح قال ممكن لكن للأسف هم لم إيه لم يشاء بصوا يا أحبائي مراحم ربنا العجيبة على رأي ما قال لأرمية قال لأرمية انزل لبيت الفخاري فنزل لقى الفخاري بيعمل إناء على الدولاب والإناء فسد فالراجل يعني الفخاري ثابت عليه حتة الطينة ديت عارفة لما تكون واحدة بتعمل فيكم شغل أشغال مثلا وجدت حتة شوية ترتل ولا شوية ألوان والصورة باظت خسارة حرميها والألوان اللي أنا حطيتها فيها لا طب نحاول إيه نصلحها عشان شوية الألوان اللي حطيناهم دول ما يترموش أهو الراجل الخزاف كده جاب يعمل إناء فالإناء فسد الخسارة احنا نرمي حتة الطينة دي نحاول نصلح الإيه راح ماسك الإناء مرة تانية وإيه وصلحها أرمية واقف يتفرج ربنا بيقول له إيه هكذا أنا أفعل بكم يا بني إيه يا بني إسرائيل حتى الإناء اللي فسد دوت اللي دشدش 100 حتة اللي ما يصلحش ولا لمزبلة برضه أنا ممكن إيه ممكن أصلحه وقلت لكم طريق الرجوع لكن هم لم إيه يبقى بنون متمردون ومش متمردون متمردون تمام متمردون تمام يعني التمرد في بداية الطريق بغلط ربنا يقول لي ما تغلطش طب أنا غلطت بعند يبقى متمرد طب بعد ما غلطت بيقول لي تعالى وأنا أصلحك برضه مش عايز أرجع يبقى إيه يبقى متمرد قوي بقى طب ايه يا رب الطريق قال لهم الطريق لأنه هكذا قال السيد رب قدوس إسرائيل في الرجوع دي نمرة واحد نمرة اتنين في السكون نمرة ثلاثة الهدوء والطمأنينة ثلاث حاجات يرجعوا الواحد أو ثلاث حاجات الإناء الخزف ده اللي الدشدش يتصلح أول حاجة بالإيه بالرجوع إيه الرجوع دوت رجوع لمين رجوع بالتوبة لمين لربنا زي ما الابن الضال قال ايه اقوم الان وايه ارجع لابي عشان كده قال المرتل ارجع يا نفسي الى ايه الى موضع راحتك عشان كده ربنا قال ارجعوا الي ايه ارجع اليكم يبقى بداية الاصلاح ايه قال لهم طب تعالوا بدل ما انتوا سبتوني ورحتوا مصر ارجعوا يبقى نمرة واحد الايه الرجوع نمرة اتنين الايه السكون بالرجوع والسكون تخلصون السكون اللي هو ايه يعني ايه السكون الهدوء واحد يقعد كده مع ربنا يبتدي يسمع صوت ربنا بدل الروشنه اللي هو فيها دوت يجي له طق فكره في دماغه ويجري وراها مش كده كنا بنتكلم يوم راس السنه بتاعه النروز على اهميه الايه اهميه الخلوه في الخلوه الواحد يبتدي ايه يسمع صوت ربنا لو بديت امشي في سكك كده وانا بقعد كل يوم مع نفسي وراجع نفسي لا السكه اللي انا بديت امشي فيها دي مش صح فالواحد ايه يرد نفسه لكن لو الواحد ما بيقعدش مع نفسه يفضل ايه قاعد يزيد في الانحراف يزيد في الخطية يزيد في الرباطات ما يضيع قال لهم نمرة واحدة رجعوا ربنا بالتوبة نمرة اتنين اتعودوا ان انتوا كل يوم تقعدوا مع ايه مع نفسيكم تراجعوا نفسكم عشان كده ربنا يسوع يقول عنه الكتاب أخذ تلاميذه إلى موضع إيه خلاء عشان كده قيل عن الابن الضار رجع إلى إيه نفسه يبقى حلو ان انا ارجع لربنا بالتوبة يعني ان انا ارجع عن الطريق الراضي اللي انا ماشي فيه يعني ادي ظهري للعالم واروح لربنا الحاجة الثانية ان انا اتدرب كل يوم ان تبقى لي قاعدة مع ايه مع ربنا عشان اول ما يبتدي يحصل انحراف الواحد ينتبه عشان كده كانت الوصية قال لهم يا شعبي ادخل مخادعك واغلق بابك واختبئ نحو ايه بحيظ اليوم اللي بيجري علينا دوت ربنا بيقول خلوا في وسط اليوم دوت ولو لحظة ادخلوا جوه المخدع ادخل مخدعك اغلق بابك راجع نفسك يبقى نمرة واحد الرجوع نمرة اتنين السكون نمرة ثلاثة الايه الطمأنينة بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون ايه قوتكم المرحلة الثالثة الطمأنينة الطمأنينة يعني عدم الخوف الطمأنينة يعني الثقة في ربنا الطمأنينة يعني اليقين الشديد في تدخل الله يعني أنا لما قعدت بيني وبين نفسي ووجدت جوه شوية لخبطة وشوية خطايا ووحاشة ايه الشيطان يقول لي مفيش فايدة انت مش نافع شفت بقى معقولة بعد اللي انت عملته ده ربنا يقبلك ربنا بيقول لي لا خلي عندك ايه طمأنينة خلي عندك ثقة لكن للأسف يا أحباء قلنا الشعب ايه لم ايه لم يشاء رفض التوبة يعني رفض الرجوع رفضوا السكون رفضوا الطمأنينة قال عنها ربنا رفضوني أنا إيه ينبوع الماء الحي طب اختاروا إيه في العدد 16 وقلتم لا يا بص اللي في الأدب مش عايزين يا عم السكة دي بجح صدقوني البني آدم ده بجح عشان كده لما نصلي نقول إيه الخطية التي إيه تجرأ عليها ابن آدم فعلا يا أحبائي إيه, إيه الخطية الواحد بيتجرأ على ربنا ربنا قال لهم تعالوا بعد ما الإناء باظ رسم لهم طريق الرجوع فلم يشاءوا وقلتم لا ما مش عايزين برضه طب امال عايزين ايه وقلتم لا بل على خير نهرب بصوا العكس تمام احنا بنقول لهم اهدوا اقعدوا استكينوا قالوا لا احنا عايزين نفضل ايه نفضل نجري وقلتم لا بل على خير نهرب لذلك تهربوا عشان انتوا عايزين تبقوا هربانين هتفضلوا طول عمركم هربانين من نفسكم ودي يا احبائي قاعده الانسان اللي ما يتعودش يقعد كل يوم بينه مع بينه وبين نفسه يحس ان جوه نفسه دوت عدو جواه الصراع جواه اضطراب جواه بيهرب من نفسه يفضل كل يوم يا عيني يجري الشرير يهرب ولا ايه ولا طارد تصوروا الحاله الخطيه الوحش الشرير يهرب واحد بيجري ومفيش حد بيجري وراه طب بتجري ليه اضطرابه جاي منين من جوه هو اختار لنفسه طريق الهروب قال له خلاص قلتم لا بل على خير نهرب لذلك تهربوا خليكم كده مطاردين خليكم خايفين خليكم منزعجين اه مش انتوا اللي اخترتوا الطريق دوت وعلى خيل سريعة نركب ما انا بقول لكم ما تروحوش لمصر قلت لا ده احنا هناخد حصان يجري بينا لمصر قال لهم طيب لذلك يسرع طاردوكم كل ما انتوا تجروا كل ما اللي وراك هيجروا ايه اكتر ما يزرعه الانسان يا احبائي ايه هي يحصل احنا بنجني اللي بنعمله ربنا بيقول لنا تعالوا اهدوا اقعدوا معايا مش عايزين تقعدوا معايا طيب هتفضلوا طول حياتكم في ايه في اضطراب وقلق ربنا بيقول لهم بلاش تنزلوا في السكه دي قالوا لا ده احنا ننزل جري قال لهم طب الاعداء هيجروا وراكم ايه اسرع منكم على خيل سريع نهرب لذلك يسرع ايه طاردوكم طب الحال هيسرعوا لغايه فين يا ربي قال يهرب ألف بص بقى الاضطراب يا احبائي يهرب ألف من زجرة واحد ألف من شعب ربنا يجي واحد من أشور كده يذكر ألف واحد إيه يكره ما ربنا قال لهم بالهدوء والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم انتوا قلتوا لا احنا هنفضل هربانين قال لهم طيب واحد من أشور هيجري فيكوا إيه ألف من زجرة خمسة لو خمسة بقى من أشور يجروا خمس تلاف لا خمسة هيجروا إيه الأمة كلها من زجرة خمسة تهربون كل شعب إسرائيل يهرب قدام خمسة من عشور طب هتهربوا هتعرفوا تستخبوا قال لهم لا حتى إنكم تبقون كسارية على رأس جبل وكراية على أكمة إيه رأيكم لو في جبل وفي علامة كده راية فوق الجبل الدنيا كلها تبقى إيه ممكن فوق الجبل كده نحط راية نعرف نخبيها خبيها فين دي انت حطينا على إيه قال لهم انتوا بتجروا بتهربوا من الأعداء انت هتبقوا عاملين زي راية كده الأعداء إيه كشفينكم تبقون كسارية على رأس جبل وقراية على أكمه ليه يا أحبائي لأن قلنا دول راحوا يلتجئوا في حصن مين حصن فرعون طب فرعون بيحصن بقول يا أحبائي هو ده الحال اللي وصل ليه قايين لما قايين رفض أن يقعد مع ربنا ويسمع كلمة ربنا كانت النتيجة أنه قايين إيه خرج من لدن الرب وبقى حاله إيه تائه وهارب إيه يكون في الأرض قلتم لا بل على خير نهرب لذلك إيه تهرب هتفضل طول عمرك يا قايين إيه هربان وهربان في اضطراب في قلق على خير سريع نركب لذلك يسرع طاردوكم فوقف قايين قال رب كل من وجدني إيه يقتلني هو مفيش حد في الأرض لكن أدي اضطراب النفس يا أحبائي أدي اللي اختار لنفسه أنه يترك ربنا وإيه ويهرب يهرب ألف من زجرة واحد ومن زجرة خمسة تهربون حربوا طالعين كده في سكة رايحين تحاربوا الأعداء لو أنتوا تركتوني أنتوا رايحين في طريق واحد لما تهربوا هتهربوا في سبع إيه في سبع طرق علامة الاضطراب علامة القلق علامة الخوف يهرب ألف من زجرة واحد ومن زجرة خمسة تهربون طب لو كانوا عاشوا مع ربنا قال لهم ربنا في سفر يشوع رجل واحد منكم يطرد ايه ألف شوفوا الفرق بقى شوفوا الفرق لو هم مع ربنا واحد منهم يخوف ألف من أشور طب لو هم تركوا ربنا واحد من أشور ايه يخوف ألف من شعب إسرائيل الحكاية ايه الحكاية تبعكس طيب رغم العناد بتاعهم دوت ورغم رفضهم لطريق ربنا السؤال هل ربنا هيتركهم اللذيذ بقى في ربنا انه ايه انه برضه مش هي برضه مش هتركهم ودي بقى الحتة المضيئة في الاصحاح اللي عشان يعني هي ايه هيفرح بيها قلبكم المرة الجاية ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين